شوقا لبال- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ألا وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل, جل, جل جلاله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أما بعد فإخوتي في الله وأنا أحبكم في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله أسأل الله جل جلاله أن يصلح أحوالنا بالأمس آه، احمرت القاهرة وأنا لا أريد أن آه، مش عايز أتخانق ولا أعمل مشاكل لكن هذا الذي جرى من وقفة الشوارع الساعات الطوال إلى آخر الليل راكبين فوق العربيات وموقفين الشوارع وتخبيط وت- وزعيق وصريخ وصراخ وغنى ورقص مصر مصر مصر نعم فازت مصر في ماتش كورة نسينا كل حاجة شيء عجيب جدا ان الناس نسيوا الفقر والغلا والمرض نسيوا البرد والموت نسيوا مشكلة غزة انا انا بقول مشكلة غزة مشكلة مش بالنسبة للفلسطينيين بس لا ده بالنسبة لنا احنا كمصريين مشكلة أكبر يعني آه لازم نفهمها كلنا كمصريين إن دي مشكلتنا إن الناس لما اتزنقوا مش جريوا على الناحية التانية على أرضهم لا جريوا على أرضنا احنا بلاش أرضنا وأرضهم لكن أقصد إيه آه، انا ما- انا انا اشيل الفلسطيني جوه عينيا وعلى راسي واوكله من دمي اخويا المسلم لكن زي ما بقول لك ما تجريش ناحيه اعدائه ياخد ارضه لا ده ساب لهم ارضه وجه الناحيه دي هو ده اللي بس اللي, اللي انا انا اقصد انا بكلم دلوقتي الناس بتوع الكوره نسينا كل ده علشان غلبنا الكونغو برازافيل ما اعرفش ايه انا اسف في الاسم آه، قول يا مدني آه، آه، غلبنا ف- فريق في الكوره اه ف اه كوت ديفو- كوت ديفوار مدني بيقول الله يرحمه ربنا يتوب عليه الشاهد ايه ان نسينا كل حاجه ونسينا الدين بقى اختلاط ورقص ومزيكا ودوشه انا مش هتكلم اكتر من كده على اساس ان في ناس بتزعل بس انا هسال حتى اللي بيزعلوا انتوا عاجبكم السلوك الحضاري ده في موضوع الكرة السلوك الحضاري عاجبكم كده عاجبك ابنك بنتك انت مبسوط من نفسك انك تعمل كده انا مش عارف انا اريد ان اذكركم بالله وأق- واقول فقط لشباب المسلمين وبنات المسلمين اتقوا الله خافوا من ربنا وبلاش ننسى نفسنا وجزئية واحدة في الحياة تنسينا بقية هموم الحياة دي مش حياة العقلاء الموضوع يا جماعة خلي مصر تغلب في كورة وما منعكش انك تفرح ان مصر تغلب افرح بس مش بالطريقة دي مش بالطريقة دي يوم الثلاث اللي فات مات شيخ كمان بعد موت الشيخ محمد عمرو عليه رحمة الله وفي أول شهر من سنة 1429 في شهر المحرم فوجئنا إن يموت الشيخ محمد عمرو وبعد الشيخ محمد عمرو يوم الثلاثاء الماضي مات الشيخ أبو بكر بكر ابن عبد الله أبو زيد بكر ابن أبي زيد بكر أبو زيد كان يتفق مع الشيخ محمد عمرو في عمق التحقيق الشيخ محمد عمرو محدث وزي ما قلنا في حلقات كثيرة في الكلام عنه ليس له نظير أو مثيل في الحديث الآن إلا في النادر يعني لما نعد على إيدينا نلاقي الشيخ أبو إسحاق ويعني مش عارف هنعد يعني آه، نعد مين عشان بس ما أغلطش في الأسماء أو أنسى حد أو آه، أسيء بلاش أذكر أسماء لكن أعداد محدودة جدا جدا جدا إلى أبعد حد اللي لها عمق الشيخ محمد عمرو في تحقيق الاحاديث في دراسه الحديث النبوي الشيخ بكر ابو زيد العمق الشديد في الفقه وخساره الامه للشيخ بكر خساره يعني ضخمه انا بقول ان الشيخ مريض من سنه 2000 يعني له 8 سنوات او 7 سنوات مريض عليه رحمه الله اسال الله ان يرحمه رحمه واسعه اللهم ارحم الشيخ بكر ابو زيد وارحم الشيخ محمد عمرو و- وعلماء المسلمين ودعاة المسلمين اللهم ارحمهم رحمة واسعة وأعلي في الجنة درجاتهم اللهم املأ قبورهم عليهم نورا اللهم افرش لهم قبورهم من الجنة وافتح لهم بابا إلى الجنة واجعل أرواحهم في حواصل خ- طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت اللهم شفع فيهم نبيك محمدا وارفع في الجنة درجاتهم آمين آمين آمين إخوتي مات الشيخ بكر وزي ما بقول لك كده ان خسارتنا فيه كبيره جدا لو سمعت مؤلفات الشيخ ان الشيخ كانت دراسته فقهيه عميقه واحنا بن هذا الزمان الى الفقيه المجتهد اجتهاد مطلق بنفتقده لما تيجي تقرا المؤلفات بتاع الشيخ بكر ابو زيد تلاقيه له كتاب اسمه فقه النوازل عالج فيه 15 قضية معاصرة قضية الإنعاش وعلامات الوفاة قضية طفل الأنابيب خطاب الضمان من البنك الحساب الفلكي البوصلة التأمين التشريح زراعة الأعضاء تعريب الألقاب العلمية كلمة دكتور وكلمة آه، بروفيسير وكلمة آه، أستاذ تعريب الألقاب العلمية بطاقة الائتمان كريدت كارد بطاقة التخفيض اللي بتجيبها ويقولوا لك فيها تخفيض على السلع اليوبيل المثامنة في العقار حكم التمثيل له كتاب تعرف اسمه أسماء المولود ابنك تسميه ايه آه له كتاب في التصنيف تصنيف الناس بين الظن واليقين اللي يقول ده اخوان وده تبليغ وده سلفي وده تصنيف الناس له كتاب في آه، آداب طالب العلم حلية طالب العلم حلية طالب العلم من الكتب اللي مفيش زيها الجناية على النفس وما دونها اللي يعور نفسه او يبطح نفسه او يقطع ايد نفسه او الجناية على النفس او الجناية على الناس على انفس الناس آه، حكم الانتماء الى الفرق حكم الانتماء الى الفرق والاحزاب والجماعات الاسلامية الفرق بين حد الثوب والازرة اذكار طرفي النهار آه، ادب الهاتف التليفون اداب التليفون اقصد اقول لك شوف الشيخ بيألف في ايه كل القضايا المعاصره اللي ما حدش يتكلم فيها ويتكلم فيها بحس فقهي عالي وتأصيل ما فيش حد عمل كده تاني كلها قضايا عشان احنا آه، آه، الطائفه اللي بنخاطبها ما يهموش اكتر من الحكم فبنتكلم فيها كلام سطحي لكن الشيخ كان بيأصل المسألة تأصيل علمي شوف شوف كتابه عن السبحة شوف كتابه عن دعاء ختم القرآن اللي بتاع رمضان تلاقي بحث كامل شامل عميق عجيب الشاهد مات الشيخ وفي شهر واحد يموت الشيخ بكر ابو زيد ويموت الشيخ محمد عمرو وانت مش دريان قاعد آه، تطبل وتزمر وترقص و مش عارف لو انت مت وانت بترقص وبتطبل وبتغني وقابلت ربنا وده حاصل العربيات هتخبط في بعضها وناس هتقع لو حد مات وقابل ربنا وربنا سأله انت ليه مش زعلان على البردانين في فلسطين انت ليه مش حزين على موت العلماء وقبض العلم وضياع الدين انت ليه فرحان بالكورة هل ده فرح بالحق ام فرح بالباطل مسألة محتاجة وقفة وقفة جادة انا كان نفسي النهاردة استضيف حد من العلماء المحققين عشان نتكلم على تأصيل المسائل وتحقيق العلم لكن عجزت فرجائي في شباب المسلمين وبنات المسلمين أن يكون همنا أكبر من مجرد الكورة زي ما قلت وبأكد دايما عشان ما حدش بس يعترض عليا ولا ي- ينتقد حاجة بقول أنا ما في ما عنديش مانع إنك تفرح يعني إيه- إيه- ب- بإن مصر غلبت في الكورة افرح أنت حر مفيش مشكلة خالص لكن مش بالطريقة دي ولا بالمظهر ده ولا ب... بالغفلة دي ولا بالضخامة دي اللهم اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اجعلهم بفضلك صالحين اللهم اللهم اصلحهم واعف عنهم اللهم اكرمهم ولا تهنهم اللهم اشغلهم بما تحبه وترضاه واصرف عنه عنا وعنهم وعن المسلمين والمسلمات السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك المخلصين امين امين انا احبكم في الله تعالوا لنذهب الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ماشي يا- ماشي يا عم ميداني أنا مش عارف اخرتها معاك بنهديك ويتوب عليك يا ميداني آه بيقول لي عايزين فاصل دقيقه واحده مش عارف هو عايز يعمل ايه فادوني ان شاء الله دقيقه واحده باذن الله ان شاء الله احبكم في الله اعود اليكم حالا اوعى تحول ولا تروح كده ولا كده خليك معايا جاي لك حالا السلام عليكم ورحمه الله
بالحب إليكم تغمر القلب المشاعر والفؤاد يطير شوقا
شاشة تأخذك للجنة وعدنا ووفينا قريبا قريبا على شاشة قناة الناس مع فضيلة الشيخ الدكتور عائد القرني والتفسير العصري العالمي للقرآن الكريم انتظرونا انتظرونا شاشة تأخذك للجنة
بي إليكم تغمر القلب المشاعر والفؤاد يطير شوقا
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته آه، هي دقيقه فعلا جزاك الله خيرا يا مدني و آه، بيقول ان كان في زنه في المايك فارجو ان يعني لو انتوا حسيتوا ان في زنه في المايك في آه، صوره مش واضحه في في حاجه ملحظه ابعتوا في رساله ومدني ملاحظ جزاه الله خيرا ان شاء الله ان تكون الحلقه في احسن ما يكون لعل الله عز وجل ينفع بها ويعني آه، الفاصل جاء في آه، محله لكي نبدا الكلام مع النبي محمد صلى الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. آه، وكنا قد توقفنا مع سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم حبيبي رسول الله صلي عليه يا عم الله يرحمك صلى الله عليه واله وصحبه وسلم في الحلقه الماضيه ونحن نمضي في حياته الى ان وصل لمرحله الشباب 25 سنه ولم يتزوج. والواد عزب ده هوك اللي واقف هناك ده آه، بقول له ربنا يجوزك يا عزب قال لي لا خلاص اتجوزت ف- ما اعرفش هو اتخض ليه لكن آه، خلاصه الكلام ان قضيه الزواج صارت في عصرنا قضيه تحتاج الى آه، ضبط شرعي وانا في برنامج آه، كيف واخواتها آه، بقالي شهر دلوقتي اربع اسابيع بنتكلم في احكام الزواج في قضيه العقد نفسه في قضيه العقد نفسه الشاهد ايه انه ان شاء الله الاربع الجاي حلقه جديده باذن الله تعالى تابعونا فيها لكن انا ساتكلم اليوم عن قضيه الزواج حياة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله عليه وسلم بقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم آه، كانت الميزة إن هو ما فكرش في الزواج لحد ما وصل 25 سنة أنه عاش صاحب نفسية مستقيمة بغير عقد كان دي أكبر ميزة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم انه عاش حياته ب- م- بغير عقد رغم ما مر في حياته بما يعقد البشر ان يولد يتيما ان تموت امه لا يكاد ينتقل الى جده الا ويموت جده لا يكاد ينتقل الى عمه الا ويبتلى عمه بالفقر وكثره الاولاد وضياع ال- الوجاهه التي كانت لعبد المطلب في في مكه الشاهد ايه ان الحاجات دي كا- كلها تعقد طفل ولكن حافظ الله على نفسية محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فكان صلى الله عليه وسلم صاحب نفسية مستقيمة مفيش أي عقد وأنا قلت كتير ان مشكله كثير من الشباب هي عقد الطفوله وقلت ان الولد الطفل اللي عنده سنتين وابوه وامه مش واخدين بالهم ده ولد ما بيعرفش حاجه لانه ما بيتكلمش لكن هو السن ده من اتنين لستة من اتنين والكلام ده انا قلته قبل كده ان انا قرات في مجله علميه ان قالوا ان امراض المراهقه ال- الخطيره في ال- الولد اللي بيخرج وي- ويفلت من طاعه والديه ومرض بقى المشي مع البنات وسرقه الفلوس والاستمناء وكل الامراض دي سببها الطفل في سنتين في عمر سنتين زي ما قلت قد يكون الولد انت مش واخد- انت وزوجتك بتتعاملوا طبيعي ومش واخدين بالكم من وجود هذا الطفل اللي عينه عليكم وشايف كل حاجه وسامع كل حاجه ومركز وكل ده بيصنع قاعده بيانات الطفل اللي بعد كده بيفسر بناء عليها الاشياء صارت الضحكة تمثل بن... تمثل بالنسبة له إيه؟ وقفلة الباب بتمثل بالنسبة له إيه؟ واللبس ال- المعين ده بيمثل بالنسبة له إيه؟ كل ده حاجات بتبقى في خلفيته بس بالصورة بعد كده لما تيجي في حياته في بقية حياته الصورة تظهر اه يربطها بالماضي فيحصل رد الفعل او التصرف اللي انت مش متوقعه الشاهد أن الله حمى رسوله صلى الله عليه وسلم فخرج بهذه النفسية المستقيمة فعاش شبابا بلا مشاكل شباب بلا مشاكل ولم يعرف أن رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه تكلم في صغره ولا في باكورة شبابه في أمر الزواج ولا طلبه ولا سعى إليه إلا بعد أن نبه إليه وصار مطلوبا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هي دي القضية اللي بنبه إليها كتير من الشباب كل الشباب فين معاذ يا ابني هي دي اللي بنبه لها كل الشباب بلا استثناء عاملين الزواج موضوع وتجد الطفل من ساعة ما يفتح عينيه أو كلام الوالدين بقى في الصغر العيال ست سنا- ست سنوات وسبع سنوات يقولوا اه فلان هي... الولد ده هيتجوز فلانه اه يا بنتي هنجوزك فلان ويتفتح اذان الطفل على هذا الكلام فنقتل براءه الطفوله قتل قتل حقيقي لما احنا على مدخل شهر اتنين وفوجئت النهارده شايف بدات الحاجات الحمراء تلعلع وتظهر وفالنتينو اه السنه اللي فاتت في جريده من الجرائد جايبين اطفال وبيسالوا يعني ايه حب ايه هو الحب في بقى اطفال في منتهى البراءه قالوا بحب بابا وماما لكن آه، هذا الافساد زي ما بقول لك قتل لبراءه الطفوله ان الولد من سته ابتدائي آه بيفكر في الزواج من سته ابتدائي من اولى اعدادي وتانية اعدادي وتالتة اعدادي بيقرر الزواج لسه ولد كان لسه بيكلمني يقول انا عايز اتزوج وماما رافضه قلت له انت في اي مراحل الدراسه فقال لي في اعدادي هي وقفت لماذا نتزوج نكلم طفل في ايه طفل في اعدادي نقول له لماذا تتزوج وانا ما اعرفش الطفل ده هيقول ايه لما نقول له لماذا تتزوج او لماذا نتزوج الشاهد يا اخوه خلينا مع سيدنا النبي قدوتنا واسوتنا واستاذنا ومربينا ومعلمنا وقائدنا ورائدنا وشفيعنا ان شاء الله صلى الله عليه وسلم انه ما فكرش في الموضوع ده ابدا ولا شغل باله بيه ولا اتكلم فيه ليه لماذا لم يفكر محمد صلى الله عليه وسلم في الزواج حتى بلغ الخامسة والعشرين مسألة تحتاج لبحث والجواب كان عفا عفيفا كريما لم يقع في طفولته ما يشيك ان شاء الله عايز افرد لها حلقه الكلام او مجموعه حلقات باذن الله تعالى آه، جاي معانا برنامج حوارات حوارات حوارات برنامج يركز على الواقع حوارات يبحث عن حلول واقعية حوارات سنركز فيه بإذن الله تعالى على دستور الأخلاق في الإسلام دستور الأخلاق في الإسلام لأن الأخلاق ضاعت ضاعت كنت بقول ان في امراض خلقيه افات خلقيه اخلاق سيئه هذه الاخلاق الخلق الواحد منها يستدعي كل الاخلاق الرديئه ويحطم كل الاخلاقيات الطاهره مثل خلق الطمع الطمع فقلت إذا واحد ابتلي بخلق الطمع والطمع ده طبع سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول وأعوذ بك من طبع يهدي إلى طمع فالطمع طبع في ناس كده طماع بطبعه فتلاقي الطماع كذاب وتلاقي الطماع حرامي طبعا طماع وتلاقي الطماع نصاب وتلاقي الطماع اناني بيحب نفسه وتلاقي الطماع آه، حريص وتلاقي الطماع بخيل وهكذا عد وتلاقي الطماع خاين مرض الطمع مرض خطير جدا وزي ما قلت كده بيستدعي كل الامراض الاخرى كل الامراض التانية بلا استثناء لذلك هذا الطماع هذا المرض يحتاج الى علاج علاج من علاجه العلاج طويل جدا روشته طويله لكن منها العفه عفه العين لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا عفه القلب عفه اللسان عفه الفكر هو ده اللي كان ميزه النبي محمد انه نشا انسان عفيف عينيه ما بتطلعش لفوق ما زاغ البصر وما طغى لسانه عفيف ما بينطقش الا باجمل الالفاظ فكره عفيف اصل في ناس عندهم عندهم فجور في الفكر اه مأساة انك تلاقيه قاعد كده وبيزني بدماغه هي دي ما عندوش عفة الفكر مأساة كبيرة إنك تلاقيه ما عندوش عفة القلب فيبقى طماع اللهم إنا نعوذ بك من الطمع اللهم طهرنا من كل ما لا تحبه من الأخلاق والأقوال والأعمال اللهم طهر قلوبنا ونفوسنا يا رب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم آه ليس حصورا يعني مش ما عندوش شهوة لا بالعكس ده كان يعني أعطي قوة ثلاثين في الجماع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثلاثين راجل وما كانش خامل في قومه يعني مش معروف بالعكس ده هو الذي إذا خطب لا ترد خطبته كان فيه صلي عليه صلى الله عليه وسلم خلق قويم تهفو القلوب إليه ما كانش آه، ما كانش دميم وحش آه، ما حدش وافق عليه بالعكس ده يعني إذا أوتي يوسف عليه السلام شطر الحسن فسيدنا النبي يغلبه في الحسن والجمال وانا هيجي معانا مش عارف فاتتني دي ليه لكن هيجي معانا الوصف الخلقي لرسول الله هوصف لك عينيه و- وحواجبه وشفايفه وودانه وشنبه ولحيته وقرته وشعره وكتفه وصوابعه وضوافره هوصف لك الرسول شكله ايه فتلاقيه كان يعني في في قمة الجمال البشري صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان في جمال يجعل الانظار تتعلق به وتشرئب الاعناق اليه بل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت قريش كلها تحبه وترضاه وتتمناه لكن هل كان محمد فقيرا لا يجد ما يتزوج به مثلا كلا بل كان مكفيا وإن لم يكن غنيا بل كان مكفيا لكنه كان مكفيا صلى الله عليه وسلم حد الاكتفاء تعود منذ نعومة أظفاره أن يكون عاملا رأي الغنم ثم التجارة وإذا كان الاتجار لم يرفعه إلى الثراء إلا أن السؤال قائم لماذا إذا تأخر في الزواج تأخر في الزواج لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يعير شهوات البدن اهتماما فليس للنساء موضع في تفكيره إنما يشغل النساء والطعام القلب الفارغ وما كان محمد صلى الله عليه وسلم في أي دور من أدوار حياته مما يشغل قلبه لذات الجسم وشهوات الأنفس الحاجات دي تشغل الناس الفاضية العالم الفارغة ولكن لما تبحث عن رجل صاحب علم أو صاحب قضية يريد الوصول إليها ما بيفكرش انظر مثلا للخمسة الأوائل في كلية الطب أو الخمسة الأوائل في كلية هندسة أو الخمسة الأوائل في الثانوية العامة أبص الخمسة الأوائل في كلية الشريعة في الأزهر مش موضوعهم الزواج ولا البنات ولا الموبايلات ولا النت موضوعهم دراستهم عايز يبقى الأول فما بالك إذا كان هذا لأهل الدنيا لو تاجر عايز يبقى تاجر متميز لو مستورد عايز يبقى مستورد آه، مش سكته بقى النساء والخمر والسهرات واللعب وال... وإنما التركيز في عمله فلذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت له قضية أخرى مختلفة شغلاه وهو ده العلاج يا شباب كل الشباب اللي بيشتكوا من مشكلة الشهوة من مشكلة فتنة النساء من مشكلة فتنة أي أي فتنة لأنك فاضي الموسوسون اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم اللهم نجنا والمسلمين والمسلمات من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب يا رب يا رب أقول أن العلاج الانشغال قوة نفس وهمة عالية تتجه إلى معالي الأمور وعزيمة صادقة وإرادة قوية لا تجعل للهو سلطانا على القلب بل تجعل كل العواطف وكل الشهوات تحت سلطان العقل الذي يفكر في العواقب تحت سلطان العقل الذي يتطلع الى الغايات العليا حينها لا تجذبه امراه مهما كان جمالها ولا تستولي على نفسه شهوة مهما كان عمق هذه الشهوة النهارده كنت بقول في موضوع الطمع ان زمان كان جدي وجدك لو كان فقيرا يرضيه لقمة بدقة لعلكم ما تعرفوش الدقة شوية ملح على كم ملح وفلفل وكمون ومش عارف ايه ويغمسهم كده وياكل ويشرب شوية مية والحمد لله رضا النهارده ما بيرضهمش ليه لقمة وحتة جبنة يا أيمن يا جبنة ليه ليه ما بيرضيش الناس كده لأنه سمع عن البيتزا هات وسمع الخلطة السرية مش عارف بتاعت ايه وسمع عن سندوتش مش عارف اللي اسمه ايه الدبل اللي تقدر عليه وسمع عن ال- مش عارف ايه وايه وايه سمع وشاف وشم فما بقاش يرضي انشغلت القلوب لو غض بصره وكف عينيه كان يرضى بقليله سيدنا النبي كان بيخرج الصحراء ليه يشوف الكواكب والنجوم الجبال والأمطار والسحاب والأرض والسماء كان عايش حياة مختلفة مشغول بقضية مختلفة شايف الأصنام مش ممكن تكون دي إله شايف النصب مش ممكن يكون ده شايف الزنا مش ممكن يكون ده كرامة شايف الخمر مش ممكن دماغه مشغولة بشيء آخر فلو أن شبابنا انشغلوا هذا الانشغال ما دمرتهم الشهوات لتطلعوا إلى غايات الروح لا مطالب الجسد الرسول صلى الله عليه وسلم وخدها النقطة دي مهمة جدا ما كانش حاسس بالحرمان هو ده ودي اللي بقوله كتير لولادي لما البنت وهي عندها أربع سنين أول ما تقف على رجليها تلبس خمار وجلباب بره البيت لما تبقى على عشر سنين 11 سنة تلبس نقاب أنا بتكلم في بنتي ما ما كل واحد آه، في بناته يسأل عن الحكم الشرعي لكن أنا بتكلم على أقصد تربيتي أنا لأولادي آه، بقول أنا عايز أحسس البنت إن وهي لابسة النقاب وهي عندها 10 سنوات إنها مش مضطرة ليه مش مجبرة عليه مش حارمها من حاجة مش أنا اللي ضاغط عليها ولا غاصب عليها لا ده هي من أولى ابتدائي عمالة تتحايل عليا يا أبي ألبس النقاب يا بنت اصبري شوية لدرجة إن بنتي ربنا يهديها ويتوب عليها عندي بنتين في ابتدائي ها أيام ما كانوا في رابعة ابتدائي ها هنلبس النقاب يا أبي يا بنت اصبري شوية هنلبس النقاب يا يا بنت قالت لي يعني يا أبي أخرج واكلمك في التليفون واقول لك انا عايز البس النقاب وابي رافض عشان تقول لي البسيه من وراه قلت لها لا لا لا لا مش انا ما بقولش كده انا ما بقولش الواحده البسيه من ورا ابوكي ابدا لكن القضيه تقول كده يعني اقول لك في التليفون يعني انا عايز البس النقاب وابي رافض فالشاهد ايه ان ع- هي كده ان البنت تحب ده زي ما قلت لكم حدثتكم قبل كده عن بنت ان بتحب القعده في البيت بتحبها هي عاجبها كده هو ده ان سيدنا النبي مش كان سايب الزواج وحاسس بالحرمان بيعاني ابدا بالعكس ده سايب الزواج وسعيد بتركه مش عشان مش محتاجه لكن عشان كان يعيش حياة روحية ليست نفسه مثقلة بهموم الجسد تعرفوا انا عايز اقول ايه انتوا عارفين الملائكة الملائكة ليست لهم شهوة لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون لا بياكلوا ولا بيشربوا ولا بيتجوزوا ولا ما ما الملائكة مخلوقون من نور أنا عايز أقول إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ملاك بشهوة ملك مكلف لا يعصي الله لأنه لا يريد أن يعصي الله أنا بقول لك ع- إن- النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث ما كانتش الخمر في حقه حرام وما شرب خمرا ما كانش القمار الميسر في عصره حرام وما وما لعب الميسر ما كانتش المزيكا والاغاني عليه حرام ومع ذلك ما سمع وما لها ليه زي ما بقول لك كده ان هو لا يريد ان يعصي طب انا ممكن ابقى كده اه قول لي لا ده ده عشان سيدنا النبي وربنا عصمه مفيش معصوم الا الانبياء لا لا لا ده سيدنا النبي قال ايه نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه صهيب الرومي الرسول يقول حتى لو ما خافش من ربنا ما يعصيش طب اسمعها في واحد تاني قول لي قول لي طب ده صحابي وعايش مع النبي واحد كمان واحد كمان خد مثال كمان كان في رجل اسمه عون ابن عبد الله عون ابن عبد الله عون ابن عبد الله كان تقريبا يعني آه، اظن كده آه، 140 200 هجريه عون ابن عبد الله صاحبه يقول ايه تلميذه صحبت عون ابن عبد الله عشرين سنة فكان لا يحسن يعصي الله ما أظن أن الملائكة كتبت عليه خطيئة أنا بستشهد بس بكلمة كان لا يحسن يعصي الله في ناس كده ما يعرفش يعصي ربنا ما يعرفش ما يعرفش حتى لو جت قدامه معصية كده ما يعرفش يعملها يلعبها غلط يخليها طاعة شيء عجيب جدا زي ما بقول لك القضية مش مش مش ان هو ما ما يقدرش لا يقدر بس مش عايز ما بيحبش ما بيحبش يعصي ربنا قول لي الكلام ده ممكن في عصرنا يا عم الشيخ ولا انت بتتكلم في اوهام لا والله ممكن طب ازاي انك تنشغل بروحك بالروح بروح الملذات الروحية ملذات روحية مذاقات روحية ده عنوان كتاب لسه ما نزلش مذاقات روحية انك انت تبقى مشغول مشغول بالقرآن ده تأمله مشغول انت طالب في الهندسة بهندسة الكون انت طالب طب بعظمة الجسد خلق الله ب... انت طالب تجارة بعظمة الرزق الظاهر والباطن انت طالب زراعة بعظمة اخراج الارض للثمرات انت اه، دبلوم صنايع انت انك تبقى مشغول بروحانيات عليا تنسيك هموم الجسد بعد ايه تنسيك هموم الجسد كان صلى الله عليه وسلم الملك المكلف الذي لا يعصي الله لأنه يريد ألا يعصي فهو الذي فليس هو الذي لا يعصي لامتناع المعصية عليه كالملائكة بل هو الذي يعصي لأنه يكف النفس عنها كنبلاء البشر فله في الكف فضل هو ده يا ناس اللي أنا ببحث عنه ونفسي أعمله في حوارات زي ما قلت قبل كده ان في امراه آه، مات عنها زوجها فتزوجت بعد خمس شهور انا بقول انه مش حرام انها تتزوج ولا عيب ولا مكروه ولكن انا بتكلم في معنى اعلى هو ده اللي انا بقول عليه بقى نبلاء البشر الاخلاق الساميه معنى الوفاء للزوج هل هي حست انها كده مش هتشوفه تاني لو اتجوزت بعديه لان المراه لاخر ازواجها في الدنيا هل هي حست انها فقدت وعد النبي صلى الله عليه وسلم للمراه التي تبقى على ايتام انها تكون رفيقته في الجنه انا ما بقولش ان زواجها حرام ولا ممنوع ولا لا يجوز ولا حتى مكروه ولا عيب ولا غلط ولا يشين لا لا لا وانا بتكلم عن معاني هو ده اللي انا بدور عليه في نبلاء البشر انا ما بقولش ما تفكرش في الجواز ما بقولش بطل زواج لحد ما توصل 25 سنه لكن بقول لو عايز تبقى من نبلاء البشر لو عايز تبقى من طبقة مع النبيين والمرسلين وعظماء البشر خلصنا أظن قضية الزواج ولماذا لم يفكر محمد صلى الله عليه وسلم في الزواج حتى سن 25 سنة وننتقل لنقطة تانية كيف تزوج رسول الله نفسي أقول لك دع التدبير لله الله جل جلاله هو المعد وهو الممد فمنه التوفيق ومنه التدبير ومنه القضاء ومنه القدر جل جلاله سبحانه كما أعد الله كل شيء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله دبر له أمر زواجه أحسن تدبير وأتم تدبير تعالوا نقول قصة زواج سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آه وادي المايك صلى على الرسول صلي صلى الله عليه وسلم آه خبرة بقى اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم آه، حلوه الحته دي بقى في البرومو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم آه، انتوا معايا ايوه بصوا شوفوا ازاي اهو كده ايوه خليك معايا شوف ازاي بي- بيعمل ايوه بس كده صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم آه تعالوا نقول القصه من الاول اشتهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالامانه والصدق ودول اعظم خلقين يتصف بهما بشر ان اجتمعا أن تجد الرجل صادقا أمينا وكلمة الصدق تجمع الإسلام كله قال سبحانه والذي جاء بالصدق يعني بالإسلام والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون الصدق هو الإسلام كله ربنا سبحانه وتعالى بعد ما ذكر صفات المؤمنين في الآخر قال أولئك الذين صدقوا فالشاهد إن الرسول كان صادق وأمين كل أهل مكة تحدثوا عن صدقه وأمانته وعرف بالاسمين دول الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم مارس التجارة في دائرة محدودة في داخل مكة على قدر طاقته وما يملك وإنه لقليل وكان في في مكة امرأة أرمل ثرية من سيدات قريش المرموقات وهي خديجة بنت خويلد ابن عبد العزة ابن قصي امرأة حازمة جلده شريفه اوسط قريش نسبا واكثر نساء قريش مالا كان لخديجه مال كثير حتى ان عيرها التي تحمل بضائعها كانت احيانا في بعض السفرات تعدل عير قريش كلها في حجمها ونفاسة ما اشتملت عليه من بضائع التجار كانت خديجة رضي الله عنها حكيمة شريفة تحتفظ بجمال وشباب وكانت أرملة لرجلين ماتا قل لي يا ما هي كانت أرملة واتزوجت هي أمال أنت بتقول لا كانت أرملة لكافرين في الجاهلية ده موضوع مختلف المهم كانت أرملة لرجلين ماتا يعني اتجوز واحد ومات وهيتجوز تاني ومات وما كانت تتولى تجارتها بنفسها لأن ذلك لم يكن شأنا من شؤون النساء مفيش رجلة أعمال وإنما التجارة والعمل ده من شأن الرجال الرجال قوامون على النساء ده كلام ربك جل جلاله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله قل يعني لا يجوز للمرأة أنها تتاجر لا يجوز يجوز يجوز للمرأة أنها تتاجر لكن الشاهد ان ده مش عمل النساء مش دور النساء انها تتاجر لان التجاره تحتاج الى سفر وترحال واختلاط بالرجال فكان هذا شان الرجال وكانت خديجه مع قوه شخصيتها آه، مع ذلك لا تذهب بتجارتها للشام بل كانت تسلك في التجارة أحد طريقتين وأنا آثرت إن أنا أذكر الطريقة دي عشان الناس اللي عندهم فلوس آه، ومش عايزين يضعوها في البنوك لأن البنوك ربا وحرام ممكن يعمل كده أن تؤجر أناسا يكونون وكلاء عنها في التجارة على أجر معلوم تعطيهم إياه بمعنى عندي حتة أرض أهي يشتري حته ارض ويزرعها تعالوا اشتغلوا في الارض دي خدوا اجر تجاره روحوا اشتروا البضاعه الفلانيه من المصانع الفلانيه وهاتوها لي هنا في المخزن واشتغلوا في التوزيع وبيعوا مقابل اجر كذا كانت هي في تجارتها تبعت تستورد من بلاد الشام وتوكل عنها تبعت اثنين ثلاثة أربع أفراد روحوا اشتروا لي مثلا من بلاد الشام آه، قماش حرير أو قطن أو آه، وهذا الذي كان أو عطور كان يستورد من بلاد الشام ويورد إليهم الجلود فتؤجر أربعة أنت هتاخد 10000 جنيه في الرحلة دي كل واحد 10000 جنيه أو 5000 جنيه أو 1000 جنيه يشترون باسمها ولا شأن لهم في كسب التجارة إنما لهم أجر معلوم يأخذونه سواء كسدت التجارة أو ربحت أجرهم مقدر بالأمانة والعمل كل ما يكون أمين يبقى أجره أكتر كل ما يكون بذل جهد أكتر في الشراء والبيع يبقى أجره أكتر الطريقة الثانية طريقة المضاربة الشرعية وكثير من الناس يقول لك في بعض البنوك في مضاربة بس المضاربة مش شرعية المضاربة الشرعية ازاي ان يتجروا في المال بعقد بينها وبينهم على ان يكون الربح بينها وبينهم مقسوما بحصة شائعة كالربع او السمن او السدس وملكيتها قائمة واذا خسرت التجارة تكون الخسارة عليها وحدها لأن المال باقي على ملكيتها ويسمى هذا العقد اسمه عقد المضاربة يعني ايه انا عندي النهارده مثلا بضاعه عايزين نعمل مضاربه عندي مال أنا عايزين نعمل مضاربه هديك المال ده تشتري بيه بضاعه وتتاجر بيه والربح ليك التمن وليا السبع اتمام او ليك الربع وليا الثلاث ارباع او ليك النص وانا النص متفقين وانا اضمن المال الفلوس فلوسي لو ضاعت تضيع بس بشرط الا تهلك انت المال او تضيع ودي مضاربه شرعيه تكشي الفلوس على شرط انك تربح وتحدد لي الربح وتديني مقدما لا وانما انت ليك الشغل وأد... واجر شغلك ربع الربح واذا خسر راس المال ما عليكش حاجه ما تدفعليش حاجه دي المضاربه الشرعيه وطبعا ليست لها علاقه بالمضاربات اللي بتعملها البنوك ولا اللي بتسمى اسلاميه حتى الطريقتين يحتاجوا الامانه فكانت خديجه تتحرى في العاملين الامانه لانهم في عملهم ينوبون عنها ولا تلقاهم الا عند ذهابهم ومجيئهم ومع ذلك كانت ترسل من قبلها من يكون معهم من يكون معهم كان لها غلام مولى عبد عندها اسمه ميسره فكانت ترسله مع من يتاجر لها الرسول صلى الله عليه وسلم مشهور في مكة انه بيعمل في تجارة محدودة فبلغها امانته وشرفه وعفته واستقامة نفسه فاتجهت اليه وكان محط انظارها والظاهر والله اعلم انه بمجرد انه خطر على بالها لم ترضى غيره بديلا فقد عرض عليها الكثير وهي ترفض لأنها بذكائها وفطنتها وخبرتها في التعامل مع الرجال علمت أنه ليس له نظير في العرب في الأمانة والعفة وشرف النفس والخلق الكريم والأدب الجم أرسلت إليه خديجة وقالت له يا ابن العم إني قد رغبت فيك أن تخرج لتجارتي هذه لقرابتك وسططك في قومك منزلتك العالية يعني وأمانتك وحسن خلقك وصدق حد وصدق حديثك وأعطيك أفضل مما أعطيت غيرك من التجار الرسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم رأى الكلام طيبا والعرض لا يحتمل التردد فقبل التجارة فأعطته المال وأرسلت معه غلامها ميسرة فرحل إلى الشام عاملا لها في مالها مرتين وسبحان الله حالفه التوفيق وعاد إلى خديجة بأرباح مضاعفة ورأت خديجة في مالها من البركة ما لم تر قبل هذا ورأت في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمانة التامة والنبل العظيم ما لم تر في غيره وكذلك أخبرها غلامها ميسرة أنه في صحبته له في السفر شهر رايح وشهر جاي وشهر هناك بعض ما رأى من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم أخلاقه مما ملأ قلبها بالدهشة والإعجاب وبالتالي وقع في قلبها وهنا قررت أن تعرض عليه أمر الزواج وخديجة رضي الله عنها مثل طيب للمرأة التي تكمل حياة الرجل العظيم أيها الإخوة إن أصحاب الدعوات وأصحاب الرسالات يحملون قلوبا شديدة الحساسية أصحاب الدعوة وأصحاب الرسالة حملة الرسالة ورثة الرسالة الذين يحملون هم الأمة يلقون غبنا بالغا من الواقع الذي يريدون تغييره يقاسون جهادا كبيرا في سبيل الخير الذي يريدون فرضه ولذلك اصحاب الدعوات والرسالات احوج ما يكونون الى من يتعهد امورهم الخاصه بالادراك والتقدير والمعونه او ان شئت فقل بالراحه والترفيه كانت خديجه رضي الله عنها سباقة إلى هذه الخصال ولذلك كان لها في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكبر أثر كريم في حياته على الإطلاق وحق لها أن يقول عنها حين قالت عائشة فقد أبدلك الله خيرا منها غضب وقال كلا والله ما أبدلني له خيرا منه صدقتني حين كذبني الناس وآوتني حين طاردني الناس وواستني بمالها حين منعني الناس ورزقني الله منها الولد حق لها ان تفخر وساذكر لك مواقف مواقف عنيفه وعجيبه كانت فيها اكمل او من اكمل نساء العالمين خديجة أمي أم المؤمنين رضي الله عنها إنها امرأة عريقة النسب وده اللي بقوله لك دايما وكتير إنك تدور على بنت الأصول عريقة النسب ممدودة الثروة عرفت بالحزم والعقل كانت خديجة ومثلها مطمح لسادة قريش سادة قريش كانوا بيدوروا وبيلفوا عليها ويحاولوا معاها لولا أن السيدة خديجة رضي الله عنها كانت تحتقر في كثير من الرجال انهم طلاب مال لا طلاب نفوس وان ابصارهم ترنو اليها بغيه الافاده من ثرائها وان كان الزواج عنوان هذا الطمع ولكن حين عرفت محمد فداه ابي وامي ونفسي رسول الله وكان عمره 25 سنة وكان عمره 25 سنة وجد ضربا آخر من الرجال وجدت رجلا رجلا رجلا رجلا لا تستهويه ولا تدنيه حاجة لا ينظر إلى مالها ولا يطمع في ثرائها بل كان في تعامله معها فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله كأنه لا يرى أمامه امرأة ولا مالا كأنه لا يرى هذا كله حين حاسبت غيره وجدت الشح والاحتيال والطمع أما مع محمد فقد رأت رجلا توقفه كرامته الفارعة موقف النبل والتجاوز فما تطلع إلى مالها ولا إلى جمالها بل أدى ما عليه ثم انصرف راضيا مرضيا وهنا وجدت خديجة ضالتها المنشودة فتحدثت بما في نفسها إلى صديقتها نفيسة بنت منبه وذهبت نفيسة إلى محمد صلى الله عليه وسلم تفاتحه فلم يبطئ في إعلان قبوله سبحان الملك رغم أنها أرملة وأكبر منه بخمس عشرة سنة هي أربعين وهو يدوبك خمسة وعشرين يدوب خمسة وعشرين ومع ذلك راضي وهنا يعن لي أن أقول إن القضية مش بالسن ولا بالحالة الاجتماعية وإنما هم عنصرين اتنين الأصل والدين كنت بقول النهاردة إن علاج الطمع غنى النفس عارفين يعني ايه غنى النفس بالبلدي كده واحد عينه مليانه شبعان هي دي ان لما تلاقي بقى امرأة بنت اصول وغنية حتى لو ما كانتش غنية غنى الطاغي لكن زي ما بقول كده غنى النفس اللي هو سبحان الله العظيم كان في الرجلين اللي ماتوا الشهر ده الشيخ محمد عمرو والشيخ بكر ابو زيد الشيخ محمد عمرو لحد ما مات كان بيركب عجله عجله دراجه بسكليت تخيل انت بقى عايش مولود في مصر الجديده وعايش في مدينه نصر ما بيقولش العربيات حرام ولا نفسه في عربيه عجله يروح بيها الشغل ويرجع بيها من الشغل وراضي ومبسوط وسعيد وفرحان و ومش حاسس ان ناقصه حاجه هو ده غنى النفس غنى النفس يا ناس اللي بقول لك يبقى الواحد من جوه شبعان مليان آه، عينه مليانه التعبير ده وصل ولا لسه هو ده الرسول صلى الله عليه وسلم ما ما ما, ما جعلوش يتردد عمرها او سنها ولا انها ارمله ولا وانما شاف الشخصيه عشان كده زي بقول لك كده هتيجي مواقفها العجيبه جدا لما الرسول رجع زملوني زملوني زملوني غطته ودفته ونيمته لحد ما فاق وقال لها ما الذي جرى لي يا خديجه والله لقد خشيت على نفسي فقالت كل والله لن يضيعك الله ابدا انا مش عايز احرق الموقف ده واتكلم عنه دلوقتي ااجله الم- لوقته ان لو انت لو انت وجالك زوجك بالحاله دي تعملي ايه ايه مالك زملوني زملوني مالك ايه اللي جرى زملوني طب قول لي ايه اللي حصل بس الاول يا ست زملوني خلي الموقف ده لوقته عشان انت هتقولي له ما قلنا لك 100 مره ما تروحش تقعد في الكهف ده آه هي دي خديجة وزي ما قلت إن ده تدبير الله له وترتيب الله له بعتت له مع السيدة نفيسة وافق شوف بقى الأدب والأخلاق والأصول كلم أعمامه في ذلك راح لعمه أبو طالب يا عماه جرى كذا وكذا فماذا ترى فذهب أبو طالب وحمزة إلى عم خديجة فأتوا البيوت من أبوابها هو ده يقول للكبير والكبير يكلم الكبير ويبقى كلام رجاله مش آه، ابو طالب وحمزه راحوا لاعمامها وخطبوا اليهم خديجه على عشرين بكره البكره هي الناقه يعني قالوا نديكوا عشرين ناقه ويوم العقد اجتمع رؤساء مضر وكبراء مكة وأشراف كل القبائل لإتمام العقد وكان وكيل الزوجة عمها وأبو طالب كان المتكلم باسم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقف أبو طالب خطيبا فقال الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضئضئ معد وعنصر مضر وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا وجعلنا الحاكم على الناس ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن برجل إلا رجح به وإن كان في المال قلا فإن المال ظل زائل وأمر حائل ومحمد من قد عرفتم قرابته وقد خطب خديجة بنت خويلد وقد بذل لها من الصداق ما آجله وعاجله اثنتا عشرة أوقية ذهبا ونشا 12 أوقية ذهب ونش وشوية وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل عاجبني النظام ده صر- صراحة في الزواج ونحن نفتقده ان يبقى في خطبة وان يبقى في عرض وان يبقى في بيان للناس سمعت الخطبة العصماء الجميلة دي ثم وقف ورقة ابن نوفل ويبدو انه كان ابن عم خديجة لكن كان يستسيغ ان هو يتكلم باسم العيلة وخطب قائلا الحمد لله الذي جعلنا كما ذكرت وفضلنا على ما عدت فنحن سادة العرب وقادتها وأنتم أهل ذلك كله لا تنكر العشيرة فضلكم ولا يرد أحد من الناس فخركم ولا شرفكم قد رغبنا في الاتصال بحبلكم وشرفكم فاشهدوا يا معشر قريش بأني قد زوجت خديجة بنت خويلد من محمد بن عبد الله لكن هو ابن عمها مش وليها فأراد أبو طالب أن يعود إلى الأصل فقال قد أحببت أن يقول زوجتك عمها فقال عمها اشهدوا يا معاشر قريش أني قد زوجت خديجة من محمد أني قد أنكحت محمد بن عبد الله خديجة بنت خويلد فقالوا شهدنا شهدنا شهدنا وانطلقت الشهادة من كل مكان وهذا ما أؤكد عليه وبعض الناس راجعني فيه في مسألة إن اللي يعقد أبو الزوجة قلت إن إحنا عندنا في الفلاحين لما يجي الشاب يتزوج ما ينفعش ان هو يقعد وابوه موجود وابوه ما يقدرش يتكلم وجده موجود فيقعد الجد هنا جد الولد وجد البنت ويجوزوا بعضهم الكلام ممكن يبقى مش منضبط شرعا انا مش بقول ان الزواجات اللي تمت كده غلط ولا باطله ولا غيره لان التوكيل بالتراضي لكن القضيه في الصحيح ان عقده النكاح بيد الاب لا تنزع منه ابدا ما حدش يقدر يقول زوجتك الا ابو المراه ابو البنت لو ابوها ميت ذكرنا احنا بقى في كيف واخواتها هنرجع تاني ان شاء الله خلينا مع سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخامسه والعشرين وقد كانت خديجه هزه الاربعين وظل هذا الزواج قائما خمسة وعشرين سنة خمسة وعشرين سنة لم يتزوج عليها ولم يهجرها ولم تخذله في موقف واحد بل كانت طوال الخمسة وعشرين سنة محل الإكرام والإعزاز وأنجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاده جميعا منها ما عدا إبراهيم ولدت له القاسم وبه يكنى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم والقاسم كبر حتى كان يركب الناقة ويخرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذه في يده و ثم زينب ثم رقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة وبعدهم يعني الأول القاسم زينب رقية أم كلثوم فاطمة وبعدين عبد الله وكان عبد الله يلقب بالطيب او الطاهر مات القاسم بعد ان بلغ سنا تمكنه الركوب على الدابه والسير على النجيبه ومات عبد الله وهو طفل ومات سائر بناته صلى الله عليه وسلم في حياته زينب ورقيه وام كلثوم الا فاطمه رضي الله عنها تأخرت إلى آه، بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر وبالمناسبة إن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى بناته وله زوجاته وصحابيات في أسمائهم غنى أنا ملاحظ النهارده ان كل الناس قاعده تدور على الاسماء الغريبه حضرته مسمي له جيد يعني ايه يعني فضه مسميها فضه ليه يا فضه ينفع كده يسمي باسماء بنات النبي وزوجات النبي والصحابيات اسماء وقوره والرسول غير بعض الاسماء لما زوجته كان اسمها بره قال وما بره تزكي نفسها هي زينب وسماها زينب فلذلك لما تسمي جميله وتسمي آه، فضه وتسمي آه، ملك وملكه و- في اسماء ما ينفعش تتسمى فاتن وناهد و... والكلام ده كله عشان كده بقول لو انضبطنا باسماء الصحابيات اسماء بنات النبي واسماء زوجات النبي لوجدنا في ذلك متسعا جميلا كان زواج النبي صلى الله عليه وسلم بركه عمره بن- باقترانه بخديجه كان خيرا له ولها اصطبغ البيت الجديد بروح رب البيت ترفع عن أدران الجاهلية وتقديس الأوثان واستأنف محمد صلى الله عليه وسلم حياته في التجارة ولكن اقتطع وقت وقتا أكبر للتأمل والعزلة ولكن ثمة شيء كان يعكر صفو هذا الزواج زواج طيب وزواج جميل وهي بتحبه وهو بيحبها صلى الله عليه وسلم والمال زاد وفاض والرسول صلى الله عليه وسلم يعيش حياته الروحيه الا انه كان في شيء واحد يعكر صفو هذا الزواج يقلق من جهه هذا الزواج الا وهو الحلقه الجايه السلام عليكم ورحمه الله
بالحب